يروح بها يروح بنا يروح بها يروح بنا يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله العلي القدير أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم يا حي يا قيوم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا وان تستعملنا لنصرة الدين اللهم استعملنا للتمكين للدين اللهم وارزقنا في هذا العمل الإخلاص وتقبل منا يا حي يا قيوم إخوتي في رأس العام 1428 جاءت معنا حلقة طويلة أربع ساعات ونصف تقريبا ليلتها في الكلام على هل الأمة بخير واستضفت فيها تقريبا عشرة من الدعاة والعلماء لأسأل هل الأمة بخير وكانت مفاجأة لأحد الدعاة آه قال هي فين الأمة وفين الخير حقيقة كانت مفاجأة وأجمع من قبله ومن بعده أن الأمة بخير الأمة بخير مهما ترى من مما حولك من مآس وشجون فالأمة بخير لكن الحقيقة أيضا أنها بخير نوعا ما فين الأمة أين الأمة فلذلك أظنني كررت أكثر من مرة أنني أريد أن تسير دروسي في هذه السنة بإذن الله تعالى نحو بناء أمة الإسلام ونبدأ الليلة في بداية هذه القضية نحو بناء أمة الإسلام اسمعوا معي إخوتي وأنا أحبكم في الله يقول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ويقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر والله ليتمن الله هذا الأمر فلا يدع بيت مدر ولا وبر ولا حجر ولا شجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل بعز عزيز أو بذل ذليل إما أن يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها هذه الآية وهذا الحديث يدلك على أن أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى ينبغي أن تكون هذه عقيدة أخي أخي الحبيب فلتعتقد أن أمتنا أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى ليست أمة مؤقتة أو أمة زائلة أو أمة وجدت لتؤدي دورا ثم تنتهي لا اعتقد وافهم ان هذه الامة امة خلقت لتبقى ولتعيش ممكنة عزيزة ممكنة الى ان تقوم الساعة ليس لانني اقول ذلك ولكن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إياك أن تظن أن آه هذا الذي يجري لأهل السنة في العراق والشيعة يحاولون أن يستأصلوا شأفتهم أو يحاول الأمريكان أن يمحوهم من الوجود أو الذي يجري في أفغانستان أو الذي يجري في فلسطين أو في لبنان أو أو إلى هنا وهناك في بورما في كشمير في تايلاند في اي مكان على ظهر الارض محاولات محو المسلمين هذا لن يكون تأكد انه لن يكون ستبقى هذه الامة وستبقى قوية عزيزة ممكنة ليس لانني اقول ذلك ولكن لان الله خالق السماوات والارض قال ذلك وعد بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها هي العداوات والأحقاد بين المسلمين بعضهم وبعض التنافس والتناحر والتقاتل بعضهم وبعض أما أن يأتي عدو من الخارج فيستعصي شافة المسلمين لن يكون مهما كان هذا العدو قال ربك الملك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا متاع قليل ثم مأواهم جهنم ذلك أيها الإخوة فلنعتقد ابتداء أن هذه الأمة أمة خلقت لتبقى إلى أن تقوم الساعة لن يستطيع أحد يسلطوا الصرب بقى على البوسنيين يسلطوا مش عارف مين على كسوف يسلطوا مين على مين ستبقى الأمة بعز عزيز أو بذل ذلك ستبقى الأمة أمة الإسلام أهل السنة سيبقوا أعزة ممكنين إلى أن تقوم الساعة هذه قضية من المسلمات ولكن كيفية التمكين لهذه الأمة هو ده الموضوع بقى هي دي القضية اللي احنا محتاجين النهاردة نفردها ونشرحها ونعالجها ونأصلها ونوصلها كيفية التمكين لأهل السنة هي دي القضية ازاي تعالوا معي تيجوا معايا يلا تعالوا معي لنرجع تعالوا لنرجع الى الى الى الى الى الى ما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وستين سنة تعالوا نرجع نرجع ورا قوي نرجع التاريخ قوي كده يعني ادي 1428 سنة وضيف عليهم 13 في مكة وضيف عليهم 40 قبل البعثة ي- وكل دول نرجع المدة دي كلها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب 63 سنة أمر آه، ملك الروم هرقل ملك الروم عملاءه في اليمن أن يأمروا عملاءهم في الحبشة أن يهدموا الكعبة هرقل أمر بهدم الكعبة كان اليمن عملاء للروم والحبشة عملاء لليمن ومر الأمر بهذا المسار كله من ملك الروم إلى عملائه إلى عملاء عملائه وخرج جيش أبرهة من اليمن من من الحبشة بأفياله يطأ جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها لا يصده صاد ولا يرده راد حتى وصل إلى منى على بعد ميلين من الكعبة وهناك عسكر أبرهة وجنوده والأفيال واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال استجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال إلا رجلا واحدا وقف ليواجه أبرهة ويقول إبلي إبلي أعطوني إبلي أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي حتى الرجل الذي وقف وقف يبكي على إبله طلعت قريش والعرب الكل على الجبال يتفرجوا زي ما انت كده وانا والتاني والتالت قاعدين قدام التلفزيون نتفرج على المسلمين اللي بيتذبحوا والبيوت اللي بتهدم فوق رؤوس المسلمين والاراضي اللي بتحتل والثروات اللي بتنهب وبنتفرج هو ده اللي عملوه العرب قعدوا يتفرجوا الكل بيتفرج اخرتها ايه وهيحصل ايه وهيعملوا ايه وانقذ الله البيت بمعجزه الهيه بعد هذا الحادث بسبعين سنة انتفضت مكة برجال لا ليفتحوا الحبشة ولا اليمن فاليمن فتحت بكتاب وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته سبعين سنة فقط بعد هذا الحادث وإذا بالذين كانوا يفرون من عملاء عملاء القيصر يقف حفيد من أبنائهم امام القيصر ذاته ليقول له الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد واذا بحفيد الذي حفيد حفيد الذي كان يبكي على ابله يقول الله ابتعثنا لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة والسؤال الآن ما الذي تغير ما الذي تغير هل اكتشف العرب سلاحا جديدا ما الذي تغير قولوا لي ايه اللي اتغير هل دخل العرب في حلف جديد لقوة عالمية جديدة ايه اللي اتغير ايه اللي حصل عارفين ايه اللي حصل مات ذاك الجاهلي العربي وولد العربي المسلم نعم لقد صنع الاسلام العرب من جديد زي ما قلت لك كده اذا بالعربي الذي كان يقول ابلي ابلي صار المسلم يقول ديني ديني ربي ربي عقيدتي عقيدتي دعوتي دعوتي مات ذاك الجاهلي وولد هذا المسلم لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من العرب شخصيات أخر وجيلا آخر وأناسا أخر كأنهم غيرهم هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه كان العرب يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة معجزة حسية قال سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا سبحان الملك هذه هي القضية ان هؤلاء الذين كانوا يطلبون تسيير الجبال وتقطيع الارض وتكليم الموتى كأن الله جل جلاله يقول لهم انني انزلت هذا القرآن لإحياء البشر وتغيير البشر وتغيير البشر وإحياؤهم أعظم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى هو ده اللي حصل تغير عرب ولد انسان جديد مسلم مختلف تماما لذلك بنقول ان كان ال- ال- الصحابة لما يسلم الرجل منهم يتنقل نقلة بعيدة نقلة كبيرة قوي نقلة بحالها كان حاجة وبقى حاجة انظروا لعمر في الجاهلية وعمر في الإسلام كان ايه وبقى ايه انظروا انظروا ابو ذر كان قاطع طريق وبقى ايه لما اسلم انظروا عايزين تعرفوا حجم التغيير انظروا للصحابة يعني شو- شوف حجم التغيير قد ايه تعرف حجم التغيير قد ايه لما تعرف ان العرب كانت تقوم بينهم الحروب سنين متطاولة عشان امرأة كان يوقد بنته يعني يدفنها وهي حية يحطها كده وهي صاحية ويدف ويردم عليها يقتلها يبيدها خوفا من العار عشان ما حدش يبص لبنته وإذا بهم بعد أن يسلم يقول المسلم لأخيه المسلم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف عندي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فإذا بلغت عدتها تزوجتها شفت التغيير قد ايه في كل مناحي الحياه ومضه من التمكين الاول كيف تم كل اللي بيتكلموا عن عظمه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو انتوا هتبطلوا صلاة على النبي احنا عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل اللي اتكلموا عن عظمة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيتكلموا على انه شخص طلع بفكر لوحده والفكر ده في خلال 23 سنة ملأ الأرض وما زال بيزيد النهارده يعني النهارده يوميا الاسلام بيزيد يوميا في ناس بتسلم هندوس وملحدين ونصارى ويهود كو- من جميع اصناف الارض في ناس بتسلم يوميا بالع... ده كل ساعه لا ده كل دقيقه على مدار الساعه والكلام ده م- م- حقائق علميه حقائق يقر بها الأعداء قبل الأحباب كل الناس مذهولين بيتعجبوا ازاي محمد ده عمل ايه هو ده اللي بنقوله بقى في دروس السيرة اصل مش محمد رب محمد الله الدين الاسلام مش شخصية احنا بنقول ان شخصية النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم نفسه شخصية عظيمة الله اعلم حيث يجعل رسالته لكن ربنا الله يعمل لدينه احنا بنقول النهارده في وسط هذه الها- الهزائم والمآسي والضعف والخور ونماذج المسلمين السيئة فيش حاجة ابدا تشجع على الاسلام لكن الله يقذف نوره في قلب من شاء من عباده طيب نرجع الشخصية دي ازاي نجيبها منين الراجل ده نجيبه منين الواحد لما يتأمل أحوال الصحابة سبحان الله العظيم لما تشوف الصحابة في غزوة مؤتة عبد الله بن رواحة كان بيقول ايه وزيد بن حارثة عمل ايه وجعفر الطيار يقول بقى احنا ولاد دول معقولة دول اجدادنا احنا من النسل دول مش ممكن لما تسمع عن هارون الرشيد اللي بيضربوا بيه المثل في المجون والخلاعة وهو بريء من هذا كل البراءة لما نقفور ملك الروم بعت له رسالة قال له اللي كانت قبلية كانت واحدة وكانت بتديكوا جزية وكانت ما بتفهمش حاجة انا مش هديكوا حاجة واللي انت عايزه اعمله فقال له اكتب له على ظهر كتابه الجواب جاله قال له اكتب له على ظهره اكتب له على ظهره وصلني كتابك يا ابن الكافرة والامر ما ترى لا ما تسمع بس خلاص ومشاله جيش جاب نقفور من قفاه وخلصت القضية خلص الموضوع في ساعة انتهت معتصم واحدة تقول ومعتصماه قول لها لبيكي خليكي عندك انا جاي ويبعت لها جيش يخلص الموضوع احنا ولاد دول المسألة محتاجة برضو احنا ولاد الناس دول احنا يعني على دينهم على مبادئهم طب نعمل ايه نخلف رجاله طب نجيب رجاله منين إيه؟ نجيب رجاله منين إيه؟ نجيب رجاله منين زي دول محتاجين الرجاله دول يتولدوا صح عشان كده هجيب الموضوع من الاول خالص من قبل ما نتجوز لعل الكلام ده يجيب جيل جديد يرفع الراية ويأتي بالتمكين
يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر لهذا الانقطاع المفاجئ من أخطاء مدني ربنا يهديه ويتوب عليه وأنا قلت له والله وأقسم بالله قبل الحلقة قلت له أنت هتفصل في الوسط بس هو الواد ربنا يهديه خليه يسمع كلامي صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم كنا بنقول نجيب رجالة منين نجيب رجالة منين ع- ع- عايزين رجالة عايزين رجالة زي الصحابة دول زي التابعين دول زي السلف دول رجاله لازم رجاله يتولدوا صح رجاله رجال اتربوا شربوا دين في بطون امهاتهم السؤال اللي عمالين نصرخ بيه ونعيط ونلطم بيه استغفر الله العظيم ما- حرام الكلام ده اللي, اللي احنا عمالين نصرخ بيه ونجأر الى الله في طلبه هل عقمت ارحام النساء ان يلدن مثل خالد بن الوليد هل عقمت ارحام النساء ان يلدن لنا مثل سعد بن ابي وقاص عقمت ارحام النساء ان ياتين لنا برجل مثل عمر بن الخطاب عايزين رجال طيب تعالوا نصنع رجال ونساء من الاول خالص فنبدا نتكلم الاول عن الزواج ليه لان عايزين قبل ما يتزوج نقول له تزوج لبناء الامه ان امه تمر بظروف كظروفنا ويلم بها ملمات كالتي تلم بنا لا يجوز لشبابها أن ينصرفوا للعمل لأنفسهم بل لابد من أن يكو- تكون حياتهم لإقامة هذه الأمة اوعى تفكر الولد اللي بيروح ي- ي- يفجر نفسه ولا يعمل اي حركة ارهابية من الح... من اللي بيعملوها هو ده اللي مطلوب غلط كلمة عظيمة جدا الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله المطلوب النهارده الحياة في سبيل الله لا الموت في سبيل الله مش مطلوب الموت مطلوب الحياة لذلك الشاب اللي يتزوج النهاردة كانوا بيقولوا نكتة نكتة واحد أعجبه وجه امرأة لماذا يتزوجها كلها وامرأة أعجبها أعجبها كلام رجل لماذا تتزوجه كله هي القضية انك عجب عجبك وشها عجبك صوتها عجبك كلامها خلاص على كده تتجوزها طب وبعدين بنقول في قضية الزواج اللي بيتزوج عشان مجرد الشهوة ستخونه امرأته ولا بد والذي يتزوج لدين الله سيأخذ كل شيء يقولون الحب كالحب ينبت كل شيء الحب كلمة حب زي كلمة حب بالظبط هتزرع ايه هيطلع قلت مئات المرات لو ان واحد زرع شجرة حنظل خلينا في واقع اوضح واحد زرع شجرة ليمون زرع بذرة ليمون طلعت شجرة ليمون فقعد تحت شجرة الليمون يصلي وعمل عمرة وصام يومين وجاء عند الفطار يا رب يا رب تطلع تفاح يا رب يا رب تطلع تفاح مستحيل زارعها ليمون هتطلع ليمون زارعها تفاح هتطلع تفاح الله قادر جل جلاله على كل شيء قدير انه يجعل الليمون يطلع تفاح قادر بس هو سبحانه علمنا غير ذلك وامرنا بغير ذلك قال لنا كما تزرع تحصد هو ربنا علمنا كده سنن الله الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ما في سنن الله عز وجل لن تتغير لذلك تعالوا نتكلم بالراحة واحدة واحدة وبمنتهى الهدوء والصراحة انت بتتزوج ليه الكلام ده للي لسه ما تزوجش والكلام ده للي تزوج ايضا يعني اللي تزوج وفاته امر النية يعمل ايه ينفع انه يصحح نيته اه ينفع وانا قلت قبل كده للناس اللي زوجته قرفاه ومطلعه عينيه ممكن يا شيخ اعمل من الفسيخ شربات اه ممكن ازاي بالله بالله معلش واحنا لازم نبقى منصفين مش هم الصحابة اللي احنا بنفتخر بيهم دول هم كانوا مشركين بيعبدوا الاصنام هم دول وبعدين عدلوا المسار وصلحوا الاحوال صح ولا لا لكن في حلقة الجمعة ان شاء الله فضفضة تسعة مش عشرة الساعة تسعة ان شاء الله فضفضة الساعة تسعة الجمعة الجاية بإذن الله تعالى بعد بكرة ده اهو بإذن الله نبدأ نتكلم عن أخلاق العرب قبل الإسلام كانت دي ميزة العرب بقى ان عندهم اصول الاخلاق عشان سيدك عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لاتمم مكارم الاخلاق كان عندهم اصول الاخلاق الكرم والمروءه والشجاعه والنجدة والشهامة والصبر وال- والعفة كانوا كانوا ناس محترمين رغم انهم مشركين عشان كده سهل تعديلهم فإذا أردنا إقامة الأمة خليني أنا هنا في كيف وأخواتها إقامة الأمة هنبدأ من موضوع الزواج والفضفضة إقامة الأمة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففي موضوع ال- الزواج أنت بتتزوج ليه سيبنا من كل اللي فات وتعالى النهاردة ننوي نمرة واحد أتزوج لإقامة أمة الإسلام يا شيخ خليك واقعي إقامة أمة إيه وبتاع إيه أنا عايز أتجوز عشان ألم نفسي طب ما هو مش هينفع الكلام ده يبقى هم مش دول الرجالة بقى اللي تقوم بيهم أم يا ابني تزوج لإقامة الأمة ولم نفسك وعف نفسك انا عايزك تفهم يا ابني يا حبيبي يا اخويا يا استاذ يا ابني اسمع بقى الله يرحمك عايزك تتزوج لله عايزك تفهم انت بتتعامل مع مين مع الله الله قول كده الله قول قول قول كده بحبك يا رب قول ما تخافش قولها من قلبك وقولها بجد لما تتعامل مع الله الكريم عارف يعني ايه الكريم الكريم لا تتخطاه الامال يعني مهما امالك واحلامك بلغت اقصى الخيال مش هتتخطى كرم ربنا هيديك ما لا يخطر بالبال فلما تتزوج له هيمتعك لسه واحد غلبان من فقراء المسلمين فقر مدقع بيقول لي النهارده والله العظيم انا تزوجت للاخره فلقيت الدنيا والاخره لقاها دنيا وهو طالب آخرة فجمع الدنيا والآخرة عشان كده بقول اللي عايز يستمتع بشهوته ولذته و و و وكل اللي انت بتحلم بيه خليها لله وسيب ربنا يدبر لك الامور وسيب ربنا يختار لك ما تخافش لما تتعامل مع ربنا مش انا قلت لك كده ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها العواقب في ايد ربنا فادخل على ربنا بيقين ما تخافش سيدبر لك كل شيء واعلم ايها الباحث عن السعاده أن السعادة سعادة القلب ولا يسعد القلب إلا الله لأن القلب بيد الرب يبقى بنتزوج ليه لإقامة الأمة احنا عايزين نضبط أهداف الزواج على أهداف الحياة هو إيه الهدف من الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى بنتزوج ليه ليعبدون الهدف من الحياة ايه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا يبقى بتزوج احسن عملا هو احنا الهدف من الحياة ايه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يبقى الهدف من الزواج الحياة الطيبة يبقى الحياة الطيبة احسن عملا عبادة هو ده الهدف من الزواج هي دي النيات في الزواج تنوي انك تتزوج ليها طلب محبة محبة الله بالتزام امره بطاعة امره ربك العظيم قال جل جلال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه قال باب الترغيب في النكاح لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الإمام ابن حجر في الشرح شرح صحيح البخاري في فتح الباري قال ايه وإنما ترجم الإمام للباب بكلمة الترغيب لأن الآية جاءت بلفظ الأمر وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب الآية جاءت بلفظ الأمر فانكحوا الآية بلفظ الأمر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم بالامر فانكحوا وانكحوا بالامر دي اوامر ربنا فانا اتزوج طاعه لله قال لي اتجوز سمعا وطاعه يا رب ساتزوج لك قل لي يعني اكذب على ربنا اقول له انا بتزوج لك وانا مش بتزوج ليك طب ليه يا ابني عدلها يا شيخ هي بزرار كده تبقى لله وكده مش لله اه ما تخليش الشيطان يضحك عليك هي الحقيقه كده عدلها قول يا رب انا هتزوج لك واديني اللي انا عايزه وسيعطيك وسيرضيك اسمع كلامي هي دي اعملها لله لله جل جلاله قول يا رب انا ساتزوج لك واللي بالكذب لا مش بالكذب بالصدق تزوج له طب اعملها ازاي دي يعني حط في دماغك لو ربنا جل جلاله منعك من الزواج هتتجرأ وتعصيه قول ما اقدرش اهو كده يبقى انت دلوقتي بتعملها لان الله احل هذا امر به خد نمرة اتنين كمان طلب محبة رسول الله الاولانية طلبنا محبة ربنا بفعل امره قال قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه فانت بتتقرب باللي ربنا بيحبه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أيضا طلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني انوي بيها انك تبقى منه حديث ضعفوا وقالوا ان هو صحيح موقوفا على ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء إنك تبقى ورا سيدنا النبي عشان كده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إيه من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام أيضا طلب السكن يا جماعة في فطر بشرية موجودة في الإنسان ومفيش حد بيشذ عن الفطرة دي عشان كده كل الفجور الحاصل كل الزنا و... و... و... وعد بقى كل الفجور الحاصل والاخطاء الحاصله في الواقع النهارده بيدور على السكن هنتكلم عن الزواج فلازم نشير الى التهريج في الزواج اللي بيقولوا عليه زواج عرفي يقولوا عليه زواج مسيار يقولوا عليه زواج آه، مش عارف يعني ده الزواج العرفي وزواج المسيار دول يمكن الحاجات اللي فيها هي حرام ولا تجوز لكن فيها شبهة الصح لكن التهريج بقى اللي اللي العيال بيلعبوه آه، جواز مش عارف ايه والدم والبوسطة وال والنت والموبايل والمش عارف الكلام الفارغ ده ملوش علاقة بكلمة زواج و, و... آه، يعني آه، قال لها زوجيني قالت له زوجتك نفسي قبلته خلاص كده اتجوزه ده ت... بقول ده تهريج هذا لعب بالدين لعب في دين الله هنقول الزواج الصحيح ازاي يتم بس بعد ما- ما نخلص موضوع النيات ده ازاي ازاي يتم ان لابد من ولي ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية قول لي ده عندها 45 سنة و56 سنة و192 سنة ما تنفعش تتجوز نفسها لابد من ولي يبقى شروط ال... هنقول بقى في شروط الزواج الولي وال... والمهر والصيغة والإشهار شروط شروط شروط يعني الشرط يبقى العمل ينتفي بانتفائه الشاهد خلينا في النيات دلوقتي وبعد كده هنتكلم فعلا بدقة يعني ايه زواج لان المشكلة الكبيرة فيه ان ممكن اتنين يبقوا عايشين مع بعض وفي الحرام في الزنا والولاد ولاد حرام مش متجوزين لازم نتكلم عن الزواج الصح يبقى زي لسه فاضل لي ربع ساعه ما تقوليش اختم آه، انتوا مستعجلين ولا معايا ربع ساعه ده خلينا مع بعض آه، سيبكم مدني اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طلب السكن في الفطر البشريه البشر الانسان محتاج سكن لما تسمع بقى كلمات القرآن العظيمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله تاني تاني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها ومودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان الله العظيم سبحان الملك الجليل سبحان الخلاق العليم سبحان القادر القاهر تلاقي الولد عايش عشرين خمسة وعشرين سنة وبنت عايشة عشرين خمسة وعشرين سنة بعيد عن بعض ده في وادي وده في وادي قد يكون في دولة ودولة في بيئة وبيئة مجتمع ومجتمع ثم يقدر الله اللقاء ويحصل الزواج الحلال بقى والصح بقى اللي هو بالله بقى فيحصل التوائم الروحي السكن عارف السكن ايه السكن انا انا كنت بقول آه، آه، ان إن في كلمات في اللغه العربيه ملهاش معنى بقول كده زي الورده تتشم ما تتفعصش ففي الفاظ ما يتفعصش فيها ما تتشرحش هي كده السكينه السكن ان يبقى يبقوا حاجه واحده عارف لما تبقى حاجه بتتهز بت ب- ب- بتترعش ب- ب- ب- بتجري وتتخبط وبعدين سكنت هو كده فبنتزوج بطلب السكن الروحي هو ده ايضا بنتزوج بطلب الامن العاطفي الامن العاطفي امان العاطفه الانسان حين يتزوج آه، ويشعر بالأنس مع زوجه يحسها زوجته حلاله ولما يبقى بينهم وبين بعض دين البيت فيه دين هي بتعامله وهي بتتطلع لرضا ربنا وهو بيعاملها وهو يطالع رضا ربنا فحاسين ان اللي بيدير البيت ده ويسير قلوبهم نحو بعضها الله لما يحسوا ان اللي بيقرب عقولهم لبعضها وافكارهم لبعضها واحاسيسهم لبعضها ومشاعرهم لبعضها الله يعيشوا عمق الامن العاطفي برضه ده من المعاني اللي تتحس ما تتوصفش ان الانسان يبقى حاسس ان ربنا خلق له الانسانه دي وهي حاسه ان ربنا خلق لها الراجل ده ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا عارف لما تيجي تتزوج وزواج صح بقى اللي احنا هنوصفه ان شاء الله صح بالله ولله تحس ان وتحس وتشعر ان ربنا كتب ان فلانه دي زوجتك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه تصور انت بقى اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال القلم وما اكتب يا رب ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض مش قبل خلق آدم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ربنا كتب إن فلان هيتزوج فلانة فربنا خلق لك فلانة دي ليك وخلق لك انت فلان ده ليكي خلقهولك مخصوص وخلقها لك مخصوص الإحساس ده إن مخلوق ليك مخلوقة ليك يخلي الحياة شكلها إيه ويخلي الشعور بالامتنان لله يا رب لك الحمد الإحساس ده يبقى شكله إيه اثناء التعامل بقى هو ده اللي انا بقولك عليه الامن العاطفي الواد مدني دوشني عايز يخلص والكلام بدأ يحلو ف هنشوف موضوع الجواز بقى الس- الاسبوع الجاي باذن الله والاسبوع الجاي ان شاء الله آه، هيبقى موعد برنامجنا كيف واخواتها الساعه سبعة ونص سبعة ونص باذن الله فضفضه باذن الله تسعة ان شاء الله آه، احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يروح بها تعالوا لنفقه القضيه إذا.
يروح بها بنا يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه ما اسمك عند الله بها